رب اهدني فيه نور لياليه وبدد انتيه اسعى لنيل رضاك اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني وأخواتي في الله رمضان في الجون كيف نخطط استراتيجيا للفوز برمضان هذا العام باذن الله سبحانه وتعالى النهارده مع الجون الاول يا جماعه الجون الاول المصالحه على الله بالصيام بالعباده وهنبدا بعباده الصيام ليه لان احنا عايزين ان شاء الله ناخد شعبان كله صيام زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عمل كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا حديث السيده عائشه رضي الله عنها الصيام ايه مست الصيام وليه نبدا بالصيام وليه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعد رمضان بالصيام وليه النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب ان يرفع عمله وهو صائم عليه الصلاه والسلام وكان يستعد برفع الاعمال الى الله في شعبان بالصيام الصيام العباده الوحيده اللي الاخلاص فيها 100% يعني ايه اي عباده هتلاقي حظ النفس دخل فيها العباده اللي ما فيش فيها اي حظ نفس ولا فيها اي رياء هي الصيام الاخلاص 100% بفضل ومنه الله عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الا الصوم فانه لي 100% اخلاص تاني حاجه الصيام يا جماعه بالذات في الصيف والحر اللي جاي فيه السنه دي الصيام 17 ساعة انت ما تقدريش تقري القرآن متواصل 17 ساعة ما تقدرش تتكلم عن ربنا في الدعوة الى الله متواصل 17 ساعة ما تقدرش تذاكر طلب علم متواصل 17 ساعة يبقى ما فيش عبادة تقدر تفضل متلبث بيها 17 ساعة الا الصيام 17 ساعة في عبادة مستمرة مع الله 17 ساعة قلبك لا ينفصل عن الاتصال بالله عشان كده ربنا سمى الصيام في القرآن ايه سياحة السائحون السائحات ليه سماه سياحة لانك لما بتتخلصي من النفس اللي مكبلاكي وشداكي للدنيا روحك بتخف ونفسك بتزكو وتحلق في المشاعر الايمانيه كانها سياحه بس للروح مش للجسد يا جماعه الصيام عباده عظيمه قوي يا اخوانا الصيام ديت للصائم دعوة مستجابة دعاه مستجاب حتى يفطر وفي حديث تاني دعاء مستجاب حين يفطر يعني شيكات على بياض يعني اليوم اللي انت بتصومه ده دفتر شيكات على بياض اكتب اللي انت طلب اللي انت عايزه عايز ايه من ربنا عايزه ايه من ربنا يعني اجابة الدعاء الصيام عبادة عظيمة قوي قوي قوي قوي قوي عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابي عليك بالصوم فإنه لا عدل له يعني ايه لا عدل له ملوش زي في الثواب ملوش زي في الأثر ملوش زي في الثمرة طب تعالوا يا أخوانا كده أما نشوف مع حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام للصائم فرحتان فرحة حين يلقى ربه حين يلقى ربه وفرحة حين فطره يعني بيفرح في الدنيا وبيفرح في الاخره تعالوا ما نشوف كده يا فرحته يعني ايه العباده اللي ربنا هيملى حياتك بيها فرحات وهيملى دنيتك واخرتك بيها متع وفرحه يا فرحته على يعني في الجنه لما الرسول عليه السلام يقول ان في الجنه باب يقال له الريان مش ان للجنه باب ان في الجنه يعني باب الجنه بيتدخل منه وجوه الجنه جنه تانية تخيلوا جنه جوه الجنه يبقى شكلها ايه لما كنا ندخل حديقه الحيوانات التذكره كلها جنيه انما لما تدخل تلاقي في حاجه اسمها بيت الفهود التذكره ب 20 جنيه قال لا فتبقى انت كده طبعا يعني ما انت يعني بالتردد ادفع ولا ما ادفعش بس انت عينك على المكان ده معناها ان ال... ان ان ده مميز عن كل حاجه اهو بقى جنه جوه الجنه لمين للصائمين يا فرحتهم لا يدخل منه الا الصائمون يعني دي جنة حصريا لأهل الصيام بس يا فرحتهم في الجنة يا فرحتهم ساعة العرض على الله العرض على الله ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار عن شماله لا يرى إلا النار بين يديه لا يرى إلا النار واحد على جبل قدامه بحر وتمدد خشبة من الجبل هو واقف عليها يمينه مية شماله مية قدامه مية تخيلوا المية دي نار بقى وهو واقف واقف والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع لا تزول يعني ايه؟ يعني ايديا الاثنين اعتبروها رجلي كده مش هيحرك رجله كده مش هيجي برجله على جنب كده مش هيتحرك برجله الا لما يجاوب على الاسئله في العرض على الله تخيل هو واقف مرعوب ومش عارف يعمل ايه واقف على رجله بقاله 50000 سنه وفجاه يجي واحد يقول اي رب منعته الشهوات منعته الطعام والشراب فشفعني فيه مين ده ده الصيام الصيام جاي يشفع لك عند ربنا في هذا الموقف الرهيب يا فرحتك بكل يوم صمتيه ساعة العرض على الله الصيام بيملى الدنيا نفسها فرحات يا جماعه الصيام بيملى الدنيا فرحه لو جبنا حديث وايه وربطنا بين الاثنين هنذهل الايه ان الله وملائكته يصلون على النبي طب والحديث ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين المتسحرين مره كنت بتسحر انا واخواني كده فتذكرنا الحديث ده قلنا الثواب بدا من قبل ما نصوم اصلا ده واحنا بناكل بدا الثواب امال لما نمتنع عن الاكل يعني مجرد الاستعداد للعباده بدا الثواب تخيلوا كده ان الله وملائكته منظر الملكوت بيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيصلي على اللي بيتسحروا عشان يصوموا ايه يا اخوانا ده ايه ايه ف... يا فرح يعني اللي ربنا يصلي عليه والملائكه تصلي عليه ربنا يديله ايه في الدنيا قبل الاخره فرحات يا اخوانا يا فرحته على القنطره انتوا عارفين القنطره الواحد عدى بقى من على الصراط وكان تحته جهنم وبينه وبينه الجنه بقى ايه خلاص بينطلق للجنه يلاقي الناس واقفه له تعالى انت اختبتني انت شتمتني انت ظلمتني انت كلت مالي انت انت كلهات حسنات انت بصيت لزوجتي من ورايا انت كلمت بنتي ولا ولا اختي من ورايا انت هات هات هات وهو واقف يا نهار ابيض كل حاجه بتتاخد منه ابيض منين بقى اسود والعياذ بالله العلماء قالوا الا عباده واحده لا يستطيع احد ان ياخذها منك يعني ياخدوا منه صلاته وكل حاجه قال له الا الصيام ليه حصانه ربانيه عارفين اللي عنده حصانه برلمانيه حصانه ربانيه على عباده الصيام من كبار علماء الامه قالوا ان الصيام لا يستطيع احد ان ياخذ حسناته على القنطره يا فرحتك بكل يوم صمت ساعتها يا فرحتك بكل يوم صمتي ساعتها ذنوب الغيبة ربنا يحفظنا ويحفظ النساء منها النساء بيختموا كتير يا جماعه لما تلاقي اللي انت اختمتهم جايين ياخدوا حسناتك كلها والصيام لا حدش قادر ياخده منك ابدا بس يا فرحه الصوامين على القنطره يا فرحه الصوامين في ارض المحشر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله كل اللي انا بقوله ده يا جماعه عشان نفهم حديث عليك بالصوم فانه لا عدل له لا عدل له ملوش عدل ملوش زي مفيش زي للصيام ابدا يعني موضوع كبير قوي يا فرحته في ارض المحشر في الحشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين سنة يعني آلاف السنين بينك وبين جهنم بسبب الأيام اللي انت صمتها شوف بقى سبعين سنة لو انت صمت مثلا شعبان 30 يوم أو 29 يوم في سبعين سنة بكام سبعين في 30 ب 2100 2100 سنة يعني 2000 سنة بس كده وجهك اتبعد على النار في أرض المحشر النار تتعرض للبشر والشمس على بعد ميل من الرؤوس والموقف رهيب حتى قيل ان ادمغه الناس تغلي من حر الشمس تخيل بقى وانت بينك وبين الحر المسافات دي كلها سبب الصيام الصيام فرحه يا فرحته على الميزان كل ده للصائم فرحتان فرحات يا جماعه في الدنيا والاخره يعني فرحته على الميزان ليه الميزان يا اخوانا عارفين نهائي كاس العالم الفريقين اتعادلوا وبيلعبوا بلانتيات وقلب الجمهور هيتخلع هو واللعيبه مع كل جون من الفريق ده او تطيره بره الجون من الفريق اللي انت بتشجعه تخيلوا يا اخوانا ده منظر الصراط الميزان يا جماعه حسنه حسنه هتتحط ضاعت ليه ضاعت كان فيها رياء والعياذ بالله سيئه اتحطت اتعملت والعياذ بالله يعني حسنه سيئه حسنه سيئه حاجه تخلع القلب تخيلي بقى في اللحظه ديت بقى حديث الرسول عليه الصلاه والسلام كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اجزي به الحديث كان نبوي النبي كان بيتكلم الحسنات بتضاعف 700 ضعف فجاه بقى قدسي فجاه الحديث بقى قدسي قال الله الا الصوم كان ربنا هنا اللي تكلم النبي سكت وربنا اللي تكلم وربنا بيقول لنا الا الصيام اعلى من 700 ضعف تخيل انت واقفه على الميزان والسيئات كتير وفجاه تلاقي حسنات بتضاعف الاف مؤلفه ده حسنات ايه الصيام يا فرحه الصوامين يا فرحه الصوامين في القبر يا جماعه جماعه احنا قلنا فرحتهم في الجنة وقلنا فرحتهم في القنطرة وقلنا ف... لان في حصانة على الصيام وقلنا فرحتهم في العرض على الله لان الصوم بيشفع لهم وقلنا فرحتهم في ال... ال... الدنيا لان الله وملائكته يصلون عليهم وقلنا فرحتهم في ارض المحشر لان بتباعد وجوههم عن النار وقلنا فرحتهم على الميزان لان الصيام باضعاف مضاعفة من الاعمال الصالحة فرحتهم بقى في القبر يا جماعة فرحت مش النبي قال فرحة عند موته فرحته في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين سمع قرع نعال الناس فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوصف بقى ان ان انه بقى لوحده ف ف فبيقول فاول ما يدخل القبر كانت الصلاه عند راسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاه عن شماله الشاهد فيؤتى من عند راسه ملائكه العذاب جايه من عند الراس فتقول الصلاه ما قبلي مدخل محدش يقرب من هنا فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل فيش ملائكة عذاب هتجيله من الناحية بتاعت الصيام الصيام حفظه من عذاب القبر الصيام فرحات الصيام العبادة الوحيدة اللي الإخلاص فيها 100% بتعبدي ربنا وانت نايمة وانت قايمة وانت بتطبخي لأن انت صايمة مستمرية على العبادة رمضان يا جماعة أياما معدودات زي ما ربنا قال في سورة البقرة يعني ايه أياما معدودات لما الأم تقول لابنها يا ابني أنا أيامي في الدنيا معدودة يعني خلاص بقى الحق برني رمضان أيامه في الدنيا معدودة يا جماعة لما يكون في عقد لؤلؤ يتعدى بالواحده في كام لؤلؤه يعني اياما معدودات اليوم غالي اليوم بعمرك كله رمضان لا يحتمل انه يروح في الفطور لا يحتمل انه يروح في معاصي السر لا يحتمل انه يروح في الك- في المعاصي والكسل والتواني لا يحتمل انه يروح في ويضيع في مجاهده النفس رمضان ايامه في الدنيا معدوده يا جماعه عرض محدود لفترة محدودة أبواب الجنة الثمانية مفتوحة كلمة تدوب القلب تجاه رمضان أياما معدودات زي الراجل اللي قالوا له قدامك عشر دقايق عبي مجوهرات من القصر دخل القصر شاف بنت جميلة لو اتجوز واحدة زي دي وبعد كده افتكر ده هم عشر دقايق شاف عربية 4 باي 4 لو اركب عربية زي دي بعد كده افتكر جاي يجري من باب ال- يدخل من باب القصر قالوا له العشر دقايق خلصوا طب ادوني 10 ثواني ولا ثانية واحدة خلصوا اهو رمضان هو العشر دقايق دول يا جماعة اللي يا نلحق نعبي مجوهرات وكنوز يا راحت مننا اياما معدودات يبقى لازم نستعد لعبادة الصيام من شعبان بإذن الله قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا يعني النبي كان بيصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام ما تيجوا نصوم شعبان كله ما تيجوا نصوم شعبان كله يا جماعة وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين نتسحر ونصحى من قبل الفجر ونتعود بقى عشان نتعود على التهجد في رمضان ونتعود على السحور في رمضان تعالوا يا جماعة ممكن ناكل حاجة برضه قبل ما ننام عشان لو راح عليكي ال ال صحيتي على أذان الفجر على طول يبقى أنت برضه إيه يبقى أنت لحقتي برضه وتقدري تصومي تعالوا يا جماعة بقى ننطلق في عبادة الصيام تعالوا ن- ننطلق في السياحة الروحانية في شعبان تعالوا بإذن الله سبحانه وتعالى احنا يعني عندنا في المسجد عملنا حاجة اسمها صندوق السحور ان احنا نجمع من بعض وكل اتنين وخميس نتسحر مع بعض خلاص قبل الفجر بساعة في حاجة اسمها سحور دي حاجة ثابتة في المسجد بتاعكم ال- انتوا مش ملتزمين في منطقة واحدة وناس متدينة اعملوا صندوق سحور مع بعض وقبل الفجر بساعة طول شعبان تتسحروا مع بعض ايه القضية فكرة تحفة فكرة عظيمة فكرة هتشجعنا على الصيام وهتشجعنا على القيام يلا يا جماعة رمضان في الجون احنا الوقت في الجون الاولاني الجون الاولاني باذن الله سبحانه وتعالى الجون الاولاني والجون الثاني ان شاء الله اللي هم المصالحه على الله إيه إيه قلنا بالصيام والقيام ان احنا نتصالح على الله سبحانه وتعالى فاحنا الان إيه قلنا الجون الاول ان احنا نصوم ونتصالح على ربنا بالعباده يلا نصوم شعبان كله يلا نصوم شعبان الا قليلا يلا نستعد بهذه العباده العظيمه ونحلق مع السائحين والسائحات في هذه العباده التي لا عدل لها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ختم له بالصيام يوم دخل الجنه يعني الصيام حسن خاتمه يعني طب انا عايز اموت على الصيام عيش على الصيام وانت تموتي على الصيام يبقى قدامنا فرصه وقدامنا صفقه عظيمه وقدامنا فرصه للحصانه على هذه الحسنات العظيمه ما نضيعهاش ابدا ما نضيعش العباده اللي الر- اللي الرسول ربطها بالفرحه ربطها بالسعاده عباده علاج للاكتئاب علاج للهم علاج للتوتر عباده هتخلي قلبك يتصل بالله باذن الله سبحانه وتعالى الجون الاول عايزين نجيبه بقى ونستعد له من شعبان عشان نجيبه في رمضان رمضان في الجون كيف نخطط للفوز برمضان استراتيجيا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب لا نملك إلا دعاءك يا رب من فتحت له أبواب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة اللهم افتح لنا أبواب رحماتك اللهم ارفع أعمالنا في شعبان وأنت راض عنا اللهم ارفع أعمالنا في شعبان وأنت غفرت لنا وكفرت عنا سيئاتنا وتقبلت منا اقبلنا على ما كان منا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين يا رب اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم استعملنا في الصيام والقيام اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين واشرح صدورنا وزكي نفوسنا كما زكيت نفوس المؤمنين الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك